الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين بدأنا في الكلام عن الزكاة من منار السبيل في المرة السابقة وذكرنا أن الزكاة لها شرط وجوب أو شروط للوجوب وهي خمسة أولها الإسلام فلا تجب على الكافر حتى ولو كان مرتدا وذكرنا أن الإنسان الكافر إن كان في الدنيا لن تطلب منه الزكاة ولكن في الآخرة يسأل عليها هنا ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة هنا المشرك لم يؤتي زكاة وفي الدنيا لا تطلب منه لأنه حتى تطلب منه لابد من شرط قبولها وهو الإسلام لكن مش المعنى أن يوم القيامة في الحساب لا يحاسب عليه لا يحاسب على كل شيء من شريعة الله سبحانه وتبارك وتعالى فربنا ذكر هنا ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة فهو كان في الدنيا لا يوقن بالآخرة وكان لا يؤتي الزكاة فيحاسب كذلك لما ذكر الله عز وجل قالوا إن في ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع القائدين وكنا نكذب بيوم الدين يبقى كانوا كفارا في الدنيا ومع ذلك لما أوخذوا وبكتوا وحوسبوا حوسبوا على كونهم امتنعوا من الأصول وامتنعوا من الفروع أيضا من فروع الإسلام كالصلاة والزكاة وإطعام المسكين ونحو ذلك يبقى هذا الشرط الأول وده فصلنا في المرة السابقة الشرط الثاني الحرية فلا تجب على الرقيق ولو حتى كان مكاتبا لكن المبعض وعرفنا المبعض الجزء منه حر وجزء منه عبد ممكن يكون ازاي المبعض ده هيكون هو أصله كان كله رقيقا كان كله عبدا ولكن ملكه أكثر من واحد فواحد أعتق القدر الذي يملكه منه وهنا صار جزء من هذا العبد حرة ولكن الشريعة لا تترك العبد على هذه الصورة إنه جزء حر وجزء عبد تقول الذي أعتقه أعتق جميعه يلزمك عتق الجميع طالما أن أنت غني يبقى يسري العتق للجميع بغناك يلزمك أن تعتق الجميع فإذا لزمه ذلك يبقى هنا يعتق العبد كله طيب لو طلع فقير ما يقدرش هو الفن اللي يملكه ده ما حلتوش حاجة تانية يقولوا يستسعى العبد استسعى يعني يقولوا هات بقيت تمنك روح اشتغل وادفع للسيد الآخر بحيث تكون حرا طيب العبد عجز نفسه ورفض يبقى هنا صار عبدا إيه مبعضا بقى مبعضا الآن المبعض يجب على هذا العبد بجزء حريته الجزء اللي هو حر فيه يجب عليه مقدار الزكاة بما يملك بهذا الجزء الحر إذا بلغ النصاب الثالث ملك النصاب تقريبا في الأسمان الأسمان هي الذهب والفضة أسمان وقيم الذهب والفضة وما يقوم مقام الذهب والفضة تقريبا لأن ذكرنا في المرة السابقة إن الزكاة فيها في الذهب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العشرين المثقال أو العشرين الدينار العشرين دينار قد إيه يعملوا حوالي 85 جراما من الذهب أو 83 جراما من الذهب أو 83 ونص على خلاف بين العرفاء لكن دي تقريبا تقريبا في هذا الشيء فلذلك لما هنقول مثلا انه القدر بتاعها على 600 جرام من الفضة لا دول هم 596 جرام من الفضة والجرام فضة يعمل قد ايه تقريبا كذا هتلاقي في النهاية طلعت تقريب ما هياش حاجة تحديد فإذا قلنا مثلا تعمل حوالي 3000 جنيه نقول تقريبا تقريبا على هذا الذي معه هذا المبلغ وحال عليه الحول فقعد سنة كاملة يبقى يلزمه أن يخرج عليه الزكاة هذا تقريبا لكن تحديد في غيرها في الأشياء اللي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن في أربعين شاة شاة يبقى عنده أربعون شاة عليهم شاة عنده تسعة وثلاثين ما عندوش حاجة عنده واحد واربعين هو الزايدة هذا وقص لا شيء فيها إنما الفرد هو الأربعون بخلاف الأسمان لو عنده 3500 جنيه هنقول له طلع على 3000 بس ولا 500 كمان الجميع الجميع وهنا الإخراج بيكون 2.5% من جميع المال هنا في المواشي والأغنام والإبل يتخيل يكون فيها وقص إنما النقد لا يتخيل فيه الوقص الوقص اللي هو ما بين الفريضتين يعني إنه الخمس إبل فيهم شاة عشر إبل فيهم شاتين طيب تسع إبل فيها كام يقول لك خمسة فيها شاة الأربعة ما عليهاش حاجة أو هنا وقص ما بين الفريضتين مش هيقول طلع نسبة على هذا الشيء كما سيأتي الكلام طيب ملك نصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها وحيجي الحديث الذي فيه الرابع الملك التام يعني الذي يملك يملك ملكا تاما ليس عرضة للمخاطرة مش عرضة ان هو يضيع لا يكون ملكا تاما فيه عرضة للضياع زي مال المكاتب او دين الكتابة دين الكتابة لما العبد يقول لسيدي أنا هدفع لك خلال خمس سنين هدفع لك تمني تمني عشرين ألف جنيه هدفعهم خلال خمس سنين يبقى هنا كل سنة كأن هذا السيد بيطالب العبد بكل سنة بأربعة آلاف جنيه طب الأربعة آلاف أزادت عن نصاب يبقى أنا لي عند هذا العبد أربعة آلاف يدفعهم يبقى آخر السنة الآن لي فلما يدفع آخر السنة يبقى مرة الحول عليه هل أخرج زكاة على هذا لا ما نخرجش زكاة لأن الملك الآن يقول لي هذا ملك غير تام الملك التام لما أنا أسلف واحد مال وهو هيرجع لي هذا الملك تام على هذا مش عرضة للضياع إلا إذا كان بقى ينصب علي أو حاجة تانية في مال الضمار الضمار شيء آخر لكن هنا في هذه الصورة إن العبد يجوز له يعجز نفسه شرعا يجوز له يعجز نفسه يقول مش دافع خليني عبد زي ما أنا مش هنلزمه شرعا بشيء مش هقول له لازم ان انت تحرر نفسك هو مش عايز خلاص يبقى على ذلك الدين اللي كان عليه لسيدي موجود موجود الدين راح الدين خلاص كان ليه سيده بيقول له هات عشرين ألف وأنا أحررك الآن خلاص قال له مش هعجز نفسي مش هدفع حاجة فلا يملك سيده أن يأخذ منه شيء فلما كان هذا المال عرضة لأنه يروح وشرعا لا يلزم العبد بشيء يبقى نقول ملك السيد لهذا الدين تام ولا غير تام ملك غير تام غير تام لأن العبد يملك يعجز نفسه يبقى هنا قلنا للسيد ما لكش حاجة ما لكش حاجة عند هذا العبد زيها مال المضاربة مال أو ربح المضاربة حصة المضارب لما واحد بيدي للتاني المال وقد شغل لي هذا المال واللي يطلع مناصفة بيني وبينه طيب طلع هذا المال لكن لسه وقت المضاربة المال هيدور تاني وتالت لمدة سنة وبعد سنة نقول كل الربح اللي بيطلع هذا في شيء من المخاطرة ان انت تقول اخد ربحي لا الربح هذا وقاية راس المال يتساب الربح ما تاخدش حاجة يبقى المضارب اللي هو اللي بيشغل المال ليس من حق يقول انا هاخد دلوقتي الربح بتاعي الربح بتاعك ده فرضنا المال خسر في الشهر الجاي هتحط هذا الربح في الخسارة يبقى الربح الذي معك الآن عرضة لأن يضيع الشهر الجاي لما تحطه في دورة ثانية في المال فهذا وقاية لغاية ما تنتهي الوقت اللي احنا بنقول هندور المال لمدة سنة لمدة ستة أشهر لمدة ثلاثة أشهر دار المال دورة في أسبوع ودورة في أسبوع وأسبوع وهكذا هكذا لغاية ما بعد الثلاث أشهر نقول أقف بقى الآن صفي لك كام وليا كام الآن المضارب ملك الربح بتاعه هنا أقول له عد على نفسك من الآن سنة من ساعة ما ملكت لأنك في الوقت اللي ماضي وكنت تملك صوريا بس صورة إن أنت لك في هذا المال كذا لكن الذي لك هو وقاية للمال وقاية مش ملك تام لك فلو حصل خسارة في المال مش أنا ماليش دعوة أنا أنا ربحي ملكش ربح يتحط يتعوض في الدورة الجديدة وهكذا واضحة الصورة مش مفهومة مين مش فاهم ارفع ايده ماشي نوضح تاني لان دي بتنصبوا بيها على الناس لما تشتغلوا في المضاربه تقوموا ايه تشتغلوا نصابين بهذه الصوره ها نعيدها تاني عشان عشان ما تنصبوش على حد المضاربه معناها ايه مضاربه؟ معناه ان انا بعرف في التجاره ما بعرفش ولا حاجه لكن فرضنا نعرف في التجاره واحد هيديني مال خد شغل لي هذا المال هتديني كام اداني 10000 جنيه اشغله الآن هو صاحب المال أنا اللي بشغل هذا بروح أشتري سلع وبيعها الاتفاق أصلا إنه هل دي بالدورة ونصفي ولا بالزمن ونصفي بالدورة معناه يقول لي روح اشتري بالمال ده طماطم وبيع الطماطم خدت لها أسبوع أسبوعين شهر شهرين المهم دورة واحدة اتباعت اقف صفي الآن ياخد هو راس المال بتاعه زائد الربح إذا كان المال ربح المال ما ربحش يبقى هو الخسارة عليه وأنا خسرت الشغل بتاعي إذا كانت الخسارة هذه بسبب تفريط مني أنا أنا غارم لكل المال اللي ضاع رحت اشتريت بضاعة فاسدة ورحت أبيعها ما اتباعتش يبقى أنا السبب إن أنا اشتريت بضاعة فاسدة أرجع المال كله لصاحبه يبقى الخسارة إذا كانت بتفريط من المضارب العامل اللي بيشتغل في المال يلزمه الجميع ما تجيش في وقت الجد تقول لا ما دي اقدار ومش عارف ايه ما انت اللي مفرط طالما التفريط منك انت اشتريت بضاعه فاسده اشتريت بضاعه خلاص وقتها علشان تكسب اكتر فمحدش اشتراها وباظت هنا تغرم انت المال كله يبقى في صورة هيغرم المضارب مش في كل الصور هنقول له الخسارة على صاحب المال لا إذا كان فرط فتسبب في خسارة هو الضامن لهذا المال خد المال من صاحبي على ان هو هيشغله بنفسه وراعطي له واحد كده في الدره خد شغل هذا المال راح سرقه وماشي زي ما نسمع الكلام ده كتير من من الناس هو ضامن للمال كله ان صاحب المال ما قالكش خده اديه لفلان يشغله وقال لك انت اللي تشغله به يبقى يا تشغل المال بنفسك يا ترجع المال لصاحبه طيب صورة تانية من صور المضاربة انه يقول شغل لي المال ده سنة خده انت عندك محل خد المال ده شغله لي سنة صاحب المحل أخذ منه المال وشغله طبعا مش هيشغله في سلعة واحدة سنة شغله في سلعة واثنين وثلاثة وهيبيعها ويجمع الربح ويحطها تاني في السوق يشتري طيب طول ما هو عمال يبيع ويعمل هل من حقه ياخد النسبة بتاعته بتاعة الربح من حقه ياخد متفقين على كده كلنا ولا مش فاهمين مش من حقه ياخد ليه مش من حقه ياخد انت ما كنتش فاهم ليه لأن الربح ده وقاية لرأس المال خد من فلان 10000 جنيه أنا كسبت كمضارب الشهر ده كسبت 1000 ها يبقى أنا 500 وصاحب المال 500 ما أجيش أقول هاخد ال 500 بتاعته ولا حد صاحب المال 500 بتاعته هيتفضلوا موجودين عشان لسه المال هيدور تاني ودور تالت والزمن لسه ما انتهاش يبقى هذه الأرباح الآن وقاية لرأس المال راس المال مش بتاعي راس المال بتاع التاني يبقى هنا خلص الدورة في سنة دورنا المال دورة واثنين وثلاثة مرة كسب مرة خسر جينا في آخر السنة لقينا المال كله خسران إنه كانوا 10000 جنيه الآن هم بقوا 9000 جنيه حد للمضارب إيه؟ ولا حاجة ملوش حاجة ما هو انت بتدور المال انت خسر التاني خسر 1000 جنيه من 10000 بتاعته يبقى التاني هياخد 10 ال 9000 بتاعته الان المضارب خسر لو انه كل شهر يجي المضارب يقول لا انا ليا ربح يروح واخد الجزء بتاعه ليا ربح واخد الجزء بتاعه اذا بيه هو عمال ياخد ياخد يجي في اخر السنه يلاقي ال 10000 جنيه بتاعت صاحبنا بقت 3000 ما ينفعش هذا الشيء يبقى هنا ال 10000 بتبقى كل الارباح خلال زمن المضاربه اللي هو سنه او سته اشهر او دون ذلك خلالها بيكون الربح كله وقايه لراس المال ماشي يا جماعة الربح وقاية إن بشوف الصور اللي بتعملوها في السوق تاخد مال من صاحبك وشغله لك بشغله لك عمال بتشغله وبتشغله وكل ما يسأل فين الربح لسه ده ربح كتير وانت عمال تاخد ارباحك انت في جيبك وصاحبك تيجي في اخر السنه والله المال خسر المال خسر والفلوس اللي انت خدتها كل سنه دي راحت فين؟ انا لا يلزمك ترجع المال الذي اخذته مالكش ربح لغايه ما تنتهي الدوره بتاعت اخر السنه وبعدين تقف الان تشوف الربح كام في ربح ولا مفيش ربح ولا في خساره في خساره يبقى على صاحب راس المال في ربح يبقى حسب ما اتفقتم مناصفة وثالثة مرابعة بحسب ما اتفقتم مع بعض عليه يبقى الآن المضارب لما كان بيطلع ربح هل ملك هذا الربح ملكا تاما ملكه ملك تام ملكه ملك تام ليه ما ملكوش ملك تام لا لانه محطوط حمايه لراس المال لو حصل خساره في راس المال هو ده اللي بيعوض راس المال ومش معناه انه يشيل الربح على جنبه ويدور راس المال لا ده بيحطه يحط الربح فوق راس المال ويشتغل وهو دي الوقايه لراس المال يبقى فهمتوا معنى ان عدم الملك التام فيه مين مش فاهم ارجو تكونوا فاهموا طيب يبقى هنا ربح المضاربه ليس للمضارب أن يأخذ منه شيء إلا عند التصفية لما يصفوا بحسب الاتفاق الذي بينهما لذلك لم يملك الربح ملكا تاما لم يملكه ملكا تاما طيب الثالث قال لنا ملك النصاب تقريبا الرابع الملك التام لا في حصة المضارب قبل القسمة قلناها طيب هنا بيقول لنا ومن له دين على ملي زكاه إذا قبضه لما مضى وبه قال علي والثوري وقال عثمان وابن عمر والشافعي وإسحاق وأبو عبيد عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه المسألة دي ذكرناها المرة اللي فاتت وقلنا إنه فرق بين الدين يكون عند إنسان مليء مليء معناها إيه غني غني وإنه بيسد مش مماطل بيسد المال يبقى الآن لما أنا أسلف لهذا الإنسان وهو ما بيعرضش وقت ما هطلبه هيديني مالي يبقى كأن المال ده في جيبي ولا لا؟ يبقى كأن المال معي فلما يجي وقت الزكاة أقوم أطلع أنا الزكاة على هذا المال والله أنا بالخيار أطلع الزكاة من من جيبي أنا بدل المال اللي مع صاحبي وأنا أقول له لا أنا في زكاة مال كذا طلع من المال الذي عندك ويقل الدين الذي عند هذا الإنسان بحسب يبقى هنا تخرج الزكاة لأنه المال مضمون لكن إذا كان الدين غير مضمون مسلف الإنسان أنا ما أعرفش حاله وتعبان وممكن ما يرجعش وممكن يقعد سنين وممكن مال يضيع يبقى هنا مش هطلع زكاة على مال عرضة أن يضيع في يوم من الأيام يبقى أنتظر لغاية ما آخذ المال من هذا الإنسان فإذا أخذت المال من الإنسان أنا بالخيار إذا كان المال في حكم الضائع يبقى عليه زكاة سنة واحدة فقط إذا كان المال لا مش في حكم الضائع بس هو معسر وكان هيديني هيديني يبقى نطلع زكاة السنين الماضية طيب بيقول لنا الشرط الخامس تمام الحول ولا يضر لو نقص نصف يوم ودي ذكرناها برضه في المرة السابقة وتجب في مال الصغير والمجنون لقوله صلى الله عليه وسلم ابتغوا في أموال اليتامى كي لا تأكله الزكاة هنا الحديث هذا مروي مرفوعا ومروي موقوفا على عمر رضي الله عنه بس هو إسناده ضعيف إسناده ضعيف فال... لكن المعنى المعنى طالما أن الله قال وآتوا الزكاة وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا هنا المال من ممكن يكون ملكا لكبير وممكن يكون إرثا لصغير وربنا ما فرقش بالاثنين لما أمر بإيتاء الزكاة ولما أمر بإيتاء الحق يوم الحصاد يبقى على ذلك إذا كان ملكا لصغير ولي يلزمه أن يخرج الزكاة عن هذا المال فيلزم الولي أن يخرج عن الصبي الصغير أو الفتاة الصغيرة أو الإنسان المجنون أن يخرج من ماله الذي بلغ النصاب أن يحال عليه الحول أن يخرج عنه الزكاة تجب في مال الصغير والمجنون وهي في خمسة أشياء في سائمة بهيمة الأنعام وفي الخارج من الأرض وفي العسل وفي الأثمان وفي عروض التجارة الزكاة بتجب في أصناف من أصناف المال هي مشهورة المال المشهور إيه اللي هنتخيل يكون عند الإنسان مال إما إن عنده أرض بتغل إما فاكهة وإما خضروات وإما أقوات أو إنه عنده مال نقدي ذهب أو فضة أو ما يقوم مقامهما من جنيه وريال ودولار وكذا أو إنه يكون عنده من المال على هيئة حيوان بهيمة الأنعام من إبل أو بقر أو غنم أو إنه يكون عنده من المال شيء ثاني إن هو جملة أشياء بيتاجر فيها عنده حبوب يتاجر فيها عنده أغنام عنده نوع تاني من أنواع الحيوان خيل ولا غيرها أشياء هي عروض تجارة يتاجر فيها يبقى زكاة المال زكاة عروض تجارة أو العسل عسل النحل جاء في حديث واختلف العلماء فيها في أمر زكاة عسل النحل يبقى دي المجموعة اللي العلماء يقولون تجب فيها الزكاة هتبقى شاملة لأكثر أموال الناس أو لكل أموال الناس يمنع وجوبها دين ينقص النصاب يمنع وجوبها يمنع وجوب الزكاة دين دين فاعل ينقص النصاب يعني نقص النصاب نصاب المال كذا وهو عليه دين بكذا نطرح ده من ده في وقت لا معلوش حاجة فرضنا ان انسان يملك 3000 جنيه خلال السنة كان عنده 3000 وحال عليه الحول لكن جاء على آخر السنة بي- بيحسب بقى أمواله لقى أنه فلان عايز منه 100 وفلان عايز منه 300 وفلان عايز منه كذا نزلوا على 3000 بقوا 1000 فقط إنه حقيقة المال وإن كان معاه 3000 لكن في حقوق للناس أصبح المال الذي معه مع الدين لا يملك إلا 1000 أو 500 يجب عليه زكاة أو هنا يبقى الدين يقوم إذا نقص ال- ال- المال عن النصاب لا يلزمه الزكاة لكن لو لم ينقصه عن النصاب فرضنا أن النصاب الزكاة 3000 جنيه وبعدين هذا معاه 20000 جنيه وعليه ديون للناس 16000 جنيه يبقى الباقي له كام؟ أربعة في زكاة ولا ما فيش؟ في زكاة مش هيطلع زكاة العشرين بس هيطلع زكاة الأربعة وما يتفجعش بقى أن عليه الزكاة زكاة الأربعة آلاف جنيه هيبقى كام؟ 100 جنيه 100 جنيه يعني مبلغ حاجة مش مش مش حاجة لكن لعله بإعطاء الزكاة ال 100 جنيه اللي دفعها دي إن ربنا ينمي له المال الم- المال الديون ال- اللي كانت عليه ربنا سبحانه وتعالى يقضيها ويزيد وما نقص ماله من صدقة أبدا يمنع وجوبها دين ينقص النصاب في الأموال الباطنة كأن في أموال باطنة وأموال ظاهرة طالما في باطن يبقى في ظاهر الأموال الباطنة اللي في جيبك اللي في الخزنة يبقى هذه أموال باطنة أموال الظاهرة اللي قدام الناس اللي كل الناس شايفاها عنده بهيمة أنعام عنده إبل عنده غنم مش هيحطهم في الخزنة ولكن بيطلعوا قدام الناس يراها الناس عنده ال- ال- الحبوب وثمار يعني حقول وعنده آه، حدائق يبقى هنا هذه أموال إيه ظاهرة أموال ظاهرة يبقى هنا في الأموال الباطنة بيقول لك أنت تدين بينك وبين الله عز وجل يعني معاك كام هتقول معايا عشرين ألف لما يجي عامل الصدقة يطلب منك المال مش هيجي يحلفك دي عبادة مش هي... زي ما يا إنسان صليت الظهر ولا لا تقول أيوة صليت الظهر طب احلف صليت ماليش أحلفك صليت ولا لأن هذه عبادة بينك وبين الله عز وجل لأن أنا أسألك على وجه النصيحة قلت لي صليت خلاص انتهى ال- الأمر كذلك الزكاة إذا قال الإنسان والله أنا قرايبي فقراء وأنا اديت الزكاة لقرايبي خلاص ماليش إن أنا أقول له شيء يبقى هنا الزكاة ال- ال- ال- في المال الباطن يصدق الإنسان فيما يقول أنا عندي مال باطن مال فلوس ريالات جنيهات آه، قدر كذا وأنا أخرجت الزكاة عن هذه الأموال يبقى الدين يمنع وجوب الزكاة إذا نقصت ال- ال- ال- نقص المال عن النصاب لأن عثمان رضي الله عنه قال لمحضر من الصحابة قدام مجموعة محضر من الصحابة هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم هنا آه، عثمان بن عفان رضي الله عنه بي- بيقول للناس من التابعين آه، أو التابعين الصحابة كمان هذا شهر زكاتكم كأنه محدد لهم موعدا أنه الآن يحل ال- الوقت بتاع الزكاة اللي هنبعت لكم العامل ياخد منكم الزكاة عشان نوزعها على الناس فمن كان عليه دين فليؤده اللي عليه دين يدفع هذا الدين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم يبقى اللي عليه دين للناس يؤدي الدين بحيث أنه نعرف المال اللي باقي عنده قد إيه فناخذ منه الزكاة هنا بيقول أنه لما عثمان وهو الخليفة يقول للناس ذلك بمحضر من الناس وهو الخليفة يبقى هذا إجماع نوع من الإجماع نسميه إجماع إيه سكوتي يعني أن هو قال والناس وافقوا على ما يقول رضي الله تبارك وتعالى عنه فكان إجماع ده الأموال الباطنة طيب الأموال الظاهرة الأموال الظاهرة اللي هي عنده حديقة عنده حقل عنده آه، بهيمة أنعام ونحو ذلك قال لنا فيها روايتان إحداهما يمنع يعني يمنع وجوب الزكاة آه، الصورة مثلا عنده بقر س- سائمة عنده مجموعة 100 بقرة سائمة ولكن عليه ديون تستهلك هذا كله تستهلك هذه ال- هل يجب عليه الزكاة ولا لا يجب عليه الزكاة عنده حقل الحقل هيطلع شعير هيطلع قمح هيطلع كذا وهيطلع فوق الميت أو الميتين وصل منها يعني هيجب عليه الزكاة ولكن عليه ديون متلتلة بعد ما هيطلع هيسد ديون راح المال كله أو بقي قدر ما هل يلزمه إخراج هذه هذه الزكاة ولا لا تلزمه هنا قولان للعلماء في ذلك قول انه يلزمه ال- ال- الزكاة وده قول الجمهور منهم مالك والشافعي ورواية عن أحمد القول الثاني انه لا ما يلزموش وهذا قول اسحاق بن راهوي وبرضه قول ثاني عن احمد رحمه الله يبقى هنا ال- الاموال الباطنه قول واحد فقط في انه اللي معاه فلوس وعليه ديون يخصم ده من ده والباقي يزكيه اللي هي الفلوس اللي مع الانسان لكن الاموال الظاهره بقى فيها قولان بقى القولان مبنيا على ايه مبني على ان اتوا حقه يوم حصاده او ده ال- الشيء طلع منه الان في وقت الحصاد وما قالوش انه اخصم دين ولا ما اخصمش دين خصم الدين ده هنا في الاثر ال- عن عثمان رضي الله عنه قال له اجماع على ذلك يبقى هذا في هذا فقط دون غيره آه، اللي قالوا انه لا ما ما يجبش عليه الزكاة إلا فيما تبقى وهو إسحاق بن راهوي كما ذكرنا وده قول الإمام أحمد رحمه الله قالوا انه ايه الفرق؟ ايه الفرق؟ ما ده دين وده دين، وده هيطالبوا الناس باللي عليه وهنا هيطالبوا الناس. ما تفرقش ان انا عندي بقر عوامل ولا عندي اموال نقديه يلزمني عليها الزكاه، هذا مال وهذا وهذا صنف من اصناف المال والجنس وهذا صنف من اصناف المال والجنس، ما تفرقش ان هنا في دين ولا هنا في دين. آه، هنا يمكن المساله تبقى اظهر في انه لو الحاكم اللي بيطلب من الناس ذلك، لو الحاكم فممكن يخاف الناس التهرب ان يتهرب من الزكاه فيقول له انت عندك من الابل عندك 100 100 جمل عليك الزكاه ادفع الزكاه بتاعت ال 100 الجمل ال- اللي عندك آه، 100 جمل عليك حقتان فيها يقول له لا ده 100 جمل ده انا عليا ديون كذا وكذا لو حسبتها يبقى الان ما عنديش الا جملين او ثلاث جمال فقط حقيقه يبقى ما فيش عليا حاجه هنا قد يصدقه ال ال ال الإنسان اللي هو بيجمع الزكاة وقد لا يصدقه فيه يعرف إنه هو كذاب يبقى هنا إذا كان الدولة اللي بتجمع يبقى ده وجه القولين إن لها أن تختار أحد القولين في ذلك لكن إذا كان الإنسان زي ما هو في وقتنا الآن بيدين بينه وبينه محدش بيجمع منه الزكاة هو اللي بيخرج الزكاة فالراجح إنه طالما أنا مسؤول عن نفسي الآن فمش هضحك على نفسي انه حي- اقول والله انا عليا ديون ما انا عارف ان انا عليا ديون و- وعندي اموال بس لو طرحت ده من ده هيبقى الباقي عندي ولا شيء يبقى الان مش هكذب على نفسي فيها ولو كذبت بخدع نفسي الحساب عند الله عز وجل لذلك هنا يدين الانسان فيما بينه وبين نفسه اذا كان لا يدفع الزكاه للدوله او الدوله ما بتاخدهاش من الانسان لكن إذا كانت الدولة اللي بتاخد من الممكن يتفتح الباب كل إنسان في وقت الزكاة يقول لهم إن أنا لا ده أنا عليا ديون أنا عليا ديون فده اللي دعا للقولين للعلماء فجمهور العلماء قالوا إنه ي- محدش يخف العيال دي يا جماعة محدش يخف العيال بره دي حد من الشباب الموجود يطلع لنا امشي يا ابني امشي يا ابني من هنا طيب ودي الوصيف يعمل الدوشه دي كلها يعني بلاش درس طيب عشان دي الوصيف يبقى حين تجمع الدولة أو يجمع الإنسان اللي بياخد الزكاة من الناس لو عامل الصدقة يجمعها من الممكن كلهم يضحكوا عليه ويكذبوا عليه فطلع لهم واحد إنه ما فيش وأنا يعني في في السعودية تجمع الزكاة من الناس تجمع الزكاة إنه تعمل بشريعة ربنا فيها وبعض الأغنياء ممكن أتكلم معاه يقول لي لا ما ادفعش بدفع لها مش عرفني هيعملوا فيها إيه أنا ما بدفع لهمش حاجة و- وبطلع لهم إقرار غلط آه يبقى طالما إن وجد من الناس من يفعل ذلك يبقى ما حدش هيدفع زكاة ما حدش هيتفرج كل انسان هيقول لك انا ما عنديش انا ما عنديش يبقى هنا القول قول الجمهور ارجح طالما الدوله بتجمع ومن الناس من ح- هيتهرب في هذا ويكذب يبقى هنا الدوله تجمع من الناس تقول عليك دين عليك دين انا ليا في هذا المحصول كذا تطلع العشر او نص العشر لحنيدي ناخدها منك بعد ما ينشف المحصول ويتجمع اخد هذا الشيء كذلك في الابل والبقر بياخد من اللي مولود وده الارجح فيه طالما ان عامل الصدقه هو الذي بياخد المال يبقى ملوش دخل بانه عليك دين ولا ما عليكش دين في هذا الشيء الا اذا كان دين الانسان ظاهره يعني حقيقه امره معروف ومكشوف تماما انه فعلا العشر جمال اللي معاه دول ما همش بتوعه ولا غيره ده مستلف من نصهم وعامل كذا يبقى على ذلك اذا عرف وصدقه صاحب الزكاه عامل الزكاه يبقى له انه لا ياخذ بشيء لكن الاصل انه طالما الدوله اللي بتجمع تاخذ من الجميع حتى لا يتهرب الانسان من دفع الزكاه يبقى فرقنا بين إنسان هو بيدفع الدولة ما بتطلبوش بحاجة وإنسان مش هيخدع نفسه هو عارف إنه له كذا وعليه كذا يخصم ده من ده ويطلع على الباقي الزكاة الدولة هي اللي بتجمع من الناس يبقى في الأموال الباطنة نقول اخصم طالما إن عليك دين 10000 ومعاك فلوس 20000 يبقى اخصم ده من ده ويبقى تطلع على 10000 الثانية الزكاة من مات وعليه زكاه أخذت من تركته أخذت من تركته من مات وعليه زكاة هي دين, دين الله سبحانه تبارك وتعالى زي ما ديون الآدميين تقضى كذلك دين الله سبحانه تبارك وتعالى نص عليه الإمام أحمد ولو لم يوصي ولو لم يوصي مع ان الزكاة عبادة ولابد ان هو يطلع الزكاة في وقتها اذا المرض اعدله ما قدرش يوصي ان الزكاة طلعوها ولكن ما وصاش ولا غيره ان لابد من حق الله عز وجل لان الفقير شريك الغني في هذا القدر من ماله اللي هو 2.5% لقول النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله احق بالوفاء دين الله إذا كان ديون الآدمي من بعد وصية يوصي بها أو دين يبقى دين الله أحق بالوفاء هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال نعم حج عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية أقضوا الله فالله أحق بالوفاء هنا اجتمعت من هذا دين وهذا دين دين الآدمي عليك اقضي دين الآدمي طالما الميت سايب المال يبقى دين الله من باب أولى إنك تقضيه طيب هيقضيه منين إيه؟ يعني الابن يلزمه أنه يقضي من جيبه لا من الإرث من الإرث الذي تركه هذا الإنسان تطلع دين الآدمي وتطلع دين الله سبحانه وتبارك وتعالى يقول لنا الإمام النووي في المجموع الدين ثلاثة أقسام يعني عند الشافعي زي ما يقول قال أصحابنا الدين ثلاثة أقسام دين غير لازم كمال الكتابة فلا زكاة فيه دين غير لازم اللي هو بنقول الملك فيه ملك إيه غير تام الملك غير تام هذا دين غير لازم فلا زكاة فيه الثاني أن يكون الدين لازما وهو ما شئت بأن كان له في ذمة إنسان أربعون هنا المال له عند إنسان الأربعون دول سلم أو قرض يقول فلا زكاة فيها بلا خلاف له في ذمة إنسان أربعون شاة مثلا عند إنسان سلما أو قرضا سلما أو قرضا فيقول لا زكاة فيها لأن شرط الزكاة السوم الزكاة هذه معلوفة طالما إنها معلوفة وهي دين له عند إنسان معلوف الزكاة في المعلوفة إنما البهيمة الأنعام تكون سائمة وحي تفصيل الكلام اللي فيها يقول الثالث أن يكون دراهم أو دنانير أو عرض تجارة وهو مستقر يعني عاطي الإنسان دراهم أو دنانير أو عود تجارة وهذا الدين دين مستثمر هل تجب الزكاة ولا لا تجب الزكاة يقول الصحيح وجوب الزكاة أنا مسلف إنسان ماله وإن جاء وقت الزكاة بتاعتي يجب عليه الزكاة ولكن الأولى التفصيل الذي ذكرته قبل ذلك إن الدين ده عند إنسان معترف به وهيدفعه لي وهو غني ولا انه معترف بس هو فقير ما حلتوش حاجة والمال ده ما ما ممكن ما يجيش اصلا يبقى اذا كان على هذه الصورة الثانية نستنى لغاية ما ناخد منه هذا المال ونزكي زكاة السنوات الماضية الا ان تطول المدة جدا يبقى على ذلك ازكي زكاة سنة واحدة على ما قدمنا من تفصيل باب زكاة السائمة تجب فيها بثلاثة شروط إحداها أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل الثاني أن تسوم فرع يعني المباح أكثر الحول الثالث أن تبلغ النصاب زكاة السائمة السائمة اللي هي في بهيمة الأنعام تسوم يعني بترعى والشريعة عظيمة جدا ما بتكلفش الإنسان الذي لا يقدر عليه فتقوم تقول له الإبل والغنم اللي عندك دي هل هي سائمة ولا هي معلوفة وانت مربيها ليه ممكن إنسان بيربي علشان يبيع وياخد الدر والنسل بتاعها ولكنه بيعلفها بيعلفها يبقى في هذه الحالة إذا كان للدر والنسل والأصل مولودا بس معروفة ما فيش فيها زكاة لا ده هو بيبيعها ويربيها شوية يروح بايعها يبقى الآن زكاة عروض تجارة حاجة تانية بقى عروض تجارة يبقى اللي بيربي عشان ينتفع باللبن بتاعها وهي قاعدة عنده كأن هي راس المال بتاعه دي اللي مولودة عشان ينتفع الولدة بتاعتها بيبيعها النسل بتاعها لكن هي نفسها مولودة عند هذا إذا كان دي, دي بترعى في المراعي يبقى عليها الزكاة اللي هتيجي إذا كان لا ده هو بيجيب لها الأكل لغاية عندها يبقى مفيش عليها زكاة الآن يبقى امتى تكون الزكاة عروض تجارة الزكاة هي نفسها راس المال اللي بيبيعها بيبيعها يبقى هنا بيربيها وبعدين بيبيع الأصل مع الولاد لا الأصل ما بيبيعوش ده بياخد اللبن يبيع اللبن بتاعه نقول له الحاصل اللي بيجي لك من اللبن إذا مر عليه حول وبلغ النصاب طلع زكاة عروض تجارة على هذا المال الذي عندك لكن الأصل عنده بقرتين خمس بقرات عشرين بقرة كلها معلوفة وما هياش معدة لا للجزارة ولا للتجارة ولا لشيء يبقى هنا بينتفع بدرها وبنسلها فقط يبقى الأصل هذا ليس فيه زكاة إنما الزكاة على ما يبيعه هو عروض تجارة إذا أعل عنده المال سنة وبلغ النصاب يبقى تجب زكاة سائمة قلنا بهيمة الأنعام بهيمة الأنعام تطلق على ثلاث حاجات اللي هم الإبل والبقر والغنم الإبل والبقر والغنم أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل يعني ما هوش حاططها لتدور في الساقية مثلا بتدور في الساقية هنا ولو حتى عنده عشر جمال بيدوروا في السوائي المولود عنده هذه بيبقى معلوفة بيعلفها وبتبقى أو حتى لو بتاكل من الأرض فهذه عوامل ما هياش أشياء متخذة عشان يبيعها عروض تجارة ولا إنه للنسل والدر قال أحمد ليس في العوامل زكاة ليس في العوامل زكاة يعني الإبل أو البقر اللي بيشغلها في الحقل وبيتعبها في الحقل وبيعلفها في النهاية الثاني أن تسوم أي ترعى ولاحظ هنا أنه ممكن يبيعها في يوم من الأيام لكن هو مش جايبها لذلك هو جايبها عشان تشتغل وبعدين بطلت شغل ما تنفعش للشغل بيروح بيعها ويجيب غيرها مكانها فهذه ما زالت عوامل هنا عاملة وهنا عاملة الثاني أن تسوم أي ترعى المباح أكثر الحول يعني الأكل بتاعها مش علف ما بيعلفهاش هو ما بيشتريلهاش من السوق دورة ويشتري لها كذا لا ده هو بيسيبها بيطلقها في المرعى هي بتاكل في المرعى يبقى ما بيتكلفش في الأكل بتاعها هذا شرط ثاني يبقى الشرط الأولاني كان بيتخذها علشان ينتفع بالضر بتاعها والنسل بتاعها ما هوش للعمل ما يكفيش الشرط ده لوحده في شرط تاني ان ما بيكونش بيعلفها بتسوم اكثر العام اكثر العام تسوم او ترعى المباح وكلمة المباح عكسها هنا الممنوع الممنوع يبقى المباح يعني الكلأ اللي موجود في الأرض ربنا خلقه في الأرض ينزل المطر يطلع العشب هو يبعتها على هذا العشب تاكل منه ما هوش ميت الحد ما بيشتريش منه هذا العشب عشان يطعمها يبقى بترعى الشيء المباح الذي لا يملكه أحد يعني فأكثر العام لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون في كل أربعين ابنة لبون في كل هذا كل من ألفاظ العموم كل من ألفاظ العموم في كل إبل سائمة وكان المفروض أديكم النهاردة أصول فقه كنت هتاخدوا باب العموم النهاردة بس قلت نأجله شوية على ما تاخدوا جزء من من الزكاة في كل إبل سائمة هذا وصف للإبل أنها تكون سائمة في كل أربعين ابنة لبون يعني اللي عنده أربعون من الإبل فيها ابنته لبون ودي فيها تفصيل أكثر بكده في حديث أنس اللهائي هذا رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحديث ده فيه زيادة بيقول لنا في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون ولا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتدرا فله أجرها ومن منعها فإنا آخذها لا يفرق إبل عن حسابها يعني ما فيش خداع ما يخدعش إن الخداع سهل في هذه الحالات ممكن إنسان عنده أربعون من, من الإبل مثلا وبعدين يجي وقت ما يجي عامل صدقة يروح مفرقها يحط هنا 20 وهنا 20 يجي عامل صدقة يعد يلاقي له 20 ما ياخدش حاجة يعد في الناحية الثانية يلاقي 20 في مكان تاني ما يعرفش بتوع مين و- التهرب من الزكاة ما يحلش لو إن إنسان بيتهرب ما يدفعش المال بيقول هنعاقب هنعاقب ل- هنا العقوبة ليكون هذا تعلق به حق الفقراء أنت بتحرم الفقراء من أكلها من نصيبها الذي جعله الله عز وجل فقال إنا أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل ليس لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء يعني أنه اللي هيمنع الزكاة هناخد منه المال وقال أخذوها وشطر ماله شطر ماله البعض حملها على أن نص المال هناخد نص المال بتاعه وقال بناء على كده هذا منسوخ البعض حملها قال لا هي معناها كأنه يقول إن أخذوها من شطر ماله من شطر ماله المال إذا قسمناه قسمين هنقول هذا رديء وهذا حسن المال فالعادة في عامل الصدقة بيقسم المال ثلاث أقسام هذا رديء هذا عالي هذا وسط من الوسط بياخد الزكاة فمن يقول إن أخذوها أخذوها وشطر ماله يعني من الشطر اللي هو الأحسن مش هناخد منك من الوسط ولا هناخد دون لا هنلاقي أحسن حاجة في مالك نأخذها عقوبة لك عزمة من عزمات ربنا يقول ليس لآل محمد منها شيء احنا ما بناخدش هذا المال احنا صلوات الله وسلامه عليه لكن عقوبة لك ونعطيه للفقراء وفي حديث هذا الحديث حسن وفي حديث أبي بكر الصديق مرفوعا رضي الله عنه وفي صدقة الغنم في سائماتها إذا كانت أربعين ففيها شاء برضو كرر لنا كلمة إيه سائمة سائمة بمعنى راعية عكس المعلوف المعلوفة هو بيشتري لها من جيبه ويشتري لها العلف بتاعها لكن دي لا ما بيشتريش حاجة ده هو بيطلقها في المرعى تاكل من غير ما يدفع شيئا هذا الحديث رواه البخاري من حديث أنس وفي حديث آخر إذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها سائمة الرجل يعني من الغنم السائمة اللي بترعى إذا نقصت واحدا عن 39 قل له ما لكش حاجة إن نصاب الغنم أقل كام 40 أقل نصاب الغنم 40 قيد بالسوم في الأحاديث كما ذكرنا يبقى ده كان الشرط الثاني أن تكون سائمة الشرط الثالث أن تبلغ نصابا تكون يكون المال نصاب وبعدين هيبتدي بقى يفصل لنا هذه الأنصبة في الإبل والبقر والغنم أو الإبل والغنم والبقر فأقل نصاب الإبل خمس وفيها شاة أقل نصاب يعني اللي عنده خمس جمال بيعلفها يبقى فيها إيه ما فيش حاجة لأنها معلوفة معلوف يبقى هو بينفق عليه لكن من ناحية أخرى لعل هذا اللي بيعرف هذه شغال جزار وبيتبعها وهي رأس المال بتاعه يتبعها ويبيع يبقى هو زكاة عروض تجارة عروض تجارة يعني يبقى هو ده رأس المال بتاعه الآن إبل ممكن يحولها بعد كده تبقى غنم ممكن يحول تبقى فلوس يبقى هنا مال شغال بيبيع ويشتري بيتاجر فيها يبقى هنا زكاة عروض التجارة شيء آخر لكن هذا النوع من أنواع الزكاة اللي هنقول خمسة فيها شاة عشرة شاتين ع- ال- ال- الجدول بتاعها ده في هذا النوع إن يكون من بهيمة الأنعام تكون سائمة ليست معلوفة تكون متخذة للدر والنسل تكون تبلغ نصابا محددا اللي ذكره النبي صلى الله وسلامه عليه ليه اللي فيه يبقى ممكن يكون عنده إبل وما بنظرش بقى أنا للعدد أنا بنظر للقيمة بتاعتها لأنه بيتاجر فيها واحد معاه فلوس 10000 جنيه اشترى بقرتين عمال يعلفهم وبعدين يبيعهم يعلف ويبيع يعلف ويبيع يبقى الآن هذا راس مال الذي عنده عليه زكاة عروض تجارة ما بقولوش عليك زكاة بهيمة الأنعام بهيمة الأنعام في النوع هذا فقط اللي بنزل يبقى نصاب الإبل خمس عنده خمس جمال سائمة فيها شاة ثم في كل خمس شاة إلى خمسة وعشرين فتجب بنت مخاض وهي ما تم لها سنة هذا إجماع آه، يبقى نقف هنا عشان نحفظ الكلام ده أقل نصاب الإبل كام خمس جمال لابد تكون سائمة تكون سائمة يعني بترعى أكثر الحول وتكون عاملة ما تكونش عاملة تكون ليست عاملة يبقى متخذة للدر والنسل بيسمنها علشان تولد ويبيع الولدة بتاعتها وياخد اللبن يبيع اللبن بتاعها يبقى هنا متخذة للدر والنسل طيب آه، إذا كان عنده خمسة فيها شاة لغاية خمسة وعشرين كان خمسة فيها شاة عشرة فيها شاتان يعني هنقول له عندك عشر جمال عليك الزكاة خروف طلع خروف طلع معزة اللي هو اللي يجزي في الأضحية اللي بيجزئ في الأضحية ما يجزئ في الأضحية له سنة من المعز له ستة أشهر من الغنم يبقى هذا المجزئ في الأضحية طيب عنده 15 من الإبل يبقى عليه ثلاث شياه عنده 20 أربع شياه هيبتدي بقى من 25 يبقى عليه من الجنس نفسه يعني 25 كتير ما كان خمسة مش هيقول له طلع على الخمسة جمل لا يبقى, يبقى كتير على الإنسان يطلع على الخمسة جمل بقى خمس المال اللي معاه لكن لما عنده 25 قال لا طلع بقى الآن منها جمل لكن مش هيقول جمل كبير لا حاجة صغيرة حاجة صغيرة اللي هي الأصناف اللي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا في 25 تجب بنت مخاض بنت مخاض يعني هنقول له طلع ناقة أنثى وهتلاقي في الزكوات هيقول له ادي الفقير الأنثى مش الذكر الأنثى لعل الفقير تولد عنده دي فيتغنى بها في يوم من الأيام فيقول لك وما قالكش اذبحها زي ما بعض الناس يقول لك طب اذبحها ووزعها على كذا فقير ما حدش قال لك اديها لكذا فقير ولكن اديها لفقير واحد او اديها لكذا فقير وهي حيه ممكن خمس ست فقراء خدوا انتوا ال ال ال ال الناقه دي استفيدوا بها انتوا مع بعض يبقى هنا أنت تعطيها لهم حية مش مذبوحة إن هذه الزكاة المقصود منها إغناء هذا الإنسان بأنه يبقى عنده مال في يوم من الأيام طيب يتدي بنت مخاط بنت مخاط اللي هي ناقة عندها سنة واحدة عندها سنة واحدة ناقة عندها سنة دي أقل ما يكون وبتبقى رخيصة ما هياش غالية هنا تجب بنت مخاط ما تم لها سنة ولاحظ أنها أنثى فإذا كان ما عندوش بنت مخاض يبقى ابن لبون ذكر ابن لبون يعني عنده سنتين دي اللي يجزئ فيها إخراج الذكر إنه بدل بنت مخاض ممكن ابن لبون فعوض ان دي انثى واعطى الذكر اللي مش هيجي من الذكر مش هيولد له ولا ولا شيء فهنا اداله ذكر كبير شويه يبقى اغلى شويه من بنت المخاض بنت المخاض لها سنه لها ثمن معين ابن لبون ثمنه اعلى ثمنه اعلى يبقى هنا هذا في الفريضة الأولى في ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان يبقى الفريضة اللي بعدها كام يبقى كانت الفريضة اللي فات كام من خمسة وعشرين ليه لخمسة وثلاثين من خمسة وعشرين لخمسة وثلاثين اللي عنده خمسة وعشرين ستة وعشرين ثلاثين أربعة خمسة وثلاثين من الإبل السائمة اللي متخذة للضر والنسل اللي عدى عليها الحول ولم تكن عاملة أي يخرج عنها إيه بنت مخاط أنثى إذا ما كانش فيخرج ابن لبون ذكر دي الفريضة الوحيدة اللي بنقول له ممكن تطلع ذكر بس بدل بنت مخاض اللي هي الأرخص هتطلع ابن لبون اللي هو الأغلى طيب تعلى الفريضة شوية عنده الآن 36 من الإبل 36 من الإبل لغاية 45 36 ل 45 يخرج عنها بنت لبون بنت لبون بنت لبون يعني ناقة أنثى لها سنتان الأولى كانت اسمها إيه؟ بنت مخاض بنت مخاض كأنه تخيل لها بنت المخاض كأنه أمها ولدت والآن أمها ماخد في واحدة تانية ماخد في هتاخد قد إيه بقى فترة الحمل بتاعها بتاخد سنة فهي ماخد فعلى ما ماخدت في واحدة تانية كانت دي بلغت السنة بتاعتها بنت لبون المعنى ان امها الان وضعت وبترضع فاللي بترتضع في خلال في هذه الفترة الثانية طيب بنت لبون انثى أيوة بنت لابون أنثى هتكون في الفريضة اللي هي كام من 36 ل 45 بنت لابون أمال ابن لابون كان في كام في الفريضة اللي فاتت من 25 ل 35 25 ل 35 يبقى أيهما أفضل ابن لابون ولا بنت لابون لاحظ الاثنين سن واحد ده سنتين وده سنتين أيهما أفضل الأنثى إن الأنثى عند صاحبها ممكن تولد له تولد يبقى هنا اتغنى بهذا بهذه الولة طيب يبقى قال لنا هنا تجد بنت لبون في العدد اللي هو من 36 ل 45 من من 46 بقى الفريضة اللي تليها لغاية 60 من 46 لغاية 60 يقول لك في 46 حقة لها ثلاث سنين لها ثلاث سنين كانت قبل كده بقى بنت لابون بترضع لا دي الآن بقى خلاص دي حقة الناقة بقى عندها ثلاث سنين من الممكن ان هي يطأها الجمل ومن الممكن ان هي تخلف يبقى فيها خلفة يجي منها نسل الآن فيقول لنا هذه حقة هذه حقة يعني تستحق الطلق تستحق الوطء يعني في 46 حقة لها ثلاث سنين 46 لغاية 60 لغاية 60 الفريضة اللي تليها هتبقى 61 من 61 ل 75 هيكون فيها ايه يقول لنا فيها جزعة جزعة يبقى اللي فاتت كانت حقة عندها ثلاث سنين الجزعة لها أربع سنوات الجزعة لها والإبل كل ما بيزيد السن كل ما تبقى أغلى كل ما بيزيد لحد معين يعني لحد معين فهنا قال لنا أنه من 61 لغاية 75 هيبقى فيها جزعة في 61 جزعة هذه الجزعة ناقة لها أربع سنوات وفي 76 ابنة لابون يبقى كأن الفرائض خلصت بقى الآن خلصت كان في الأول عندي بنت مخاط بعدها بنت لبون بعدها حقة فروقة الفحل بعدها جزعة اللي بعد كده هيبتدي ما بين حاجتين بنت اللبون والحقة هيطلع التكرار بقى فيها فهنا بيقول لنا في 76 ابنة لبون عنده 76 من الإبل من 76 لغاية 90 هذه الفريضة هيكون عليه فيها بنت لبون يعني نقطين كل واحدة لها سنتين عندها سنتين الأعلى من كده أكثر من كده عنده 91 في 91 حقتان 91 لغاية 120 من 91 ل 120 91 عنده 100 عنده 110 119 لغاية 120 هيكون عنده من 91 لهذا العدد 120 في حقتان حقتان وفي 121 ثلاث بنات لبون إلى 130 هنا يبقى العدد عنده 121 122 129 فيها ثلاث بنات لبون يعني ثلاث نوق كل واحدة منها لها سنتان أذن يلا وفي 121 ثلاث بنات لبون إلى 130 هنا كانت الزيادات اللي ماشية قبل كده مثلا في الخمستاشر بغير الفريضة خمستاشر بعد كده كان في الأول خالص خمسة خمسة خمسة في الشياه وبعد كده بدأ يقول لك من خمسة وعشرين لغاية ستة وتلاتين لغاية خمسة وتلاتين تبقى هنا حداشر واحد حداشر واحد من ستة وتلاتين لخمسة وأربعين هنا عشرة من 46 ل 60 كده 15 من 61 لغاية من 71 لغاية 90 فيها الحقتان فيها البنت لابون من 91 ل 120 هنا في 30 واحدة في النص يبقى هنا فرائض متغيرة لحكمة من الله سبحانه وتعالى هنا كان خمسة هنا كان عشرة هنا كان 11 هنا كان 15 هنا كان 30 لغاية ما هيوصل لعدد معين وبعدين يبتدي يقول لك هنا بقى تقف وتمشي كل 40 وكل 50 تتغير الفريضة ففي 121 اللي عنده 121 من الجمال من الإبل فيها ثلاث بنات لبون لغاية 130 فيستقر في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة يعني هتتغير الفرائض بكام بعشرة كل ما يزيد الحاجة اللي عنده عشرة كل ما تتغير الفريضة 130 لو تخيلنا 130 نقول في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة يعني هنا 130 هيبقى فيها كام 40 في أربعينتين وفيها خمسين مش كده الخمسين فيها حقة أربعينتين فيها بنت لبون يبقى 130 هيبقى فيها بنت لبون وفيها حقة كان الفريضة اللي قبلها على طول كان فيها كام من 121 ل 129 ثلاث بنات لبون يبقى هنا ثلاث بنات لبون يبقى سن معين أما زدنا شوية قلنا بنت لبون وحقة سن أكبر من بنت لبون بشوية طيب إذا بقى عنده 140 هنقسم نفس الحكاية تاني هنقوله فيها 40 واحدة وفيها خمسين خمسين وخمسين يبقى كل خمسين فيها حقة يبقى عليه حقتان وعليه بنت لبون اعلى شوية عنده 150 هنا هيكون فيها ايه ثلاث حقاق لان ثلاث خمسين هتعمل- اعلى شوية عنده 160 هيبقى عنده اربع اربعينات يبقى عليه اربع بنات لبون اعلى شوية 170 هنلاقي فيها 50 وكم 40 ثلاث أربعينات يبقى حقة وثلاث بنات لبون علينا شوية بقى 180 180 فيها كام ها هنقول أربعينتين وخمسينتين يبقى هنا آه، عليه حقتان وعليه بنت لبون نعلى شوية 190 هيبقى فيها ايه 190 هنقول ثلاث حقات بكام 150 فضل 40 فيها بنت لبون واحدة اعلى يبقى عنده 200 الآن بالخيار يا إما أربع خمسينات فيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون يبقى بتتغير الفريضة كل عشرة بقى من بعد المية وتلاتين احسب بقى كل عشرة تتغير الفريضة على ما ذكرنا فيها كام أربعين بس ما طلعش كسور ما تطلعش قصور فيها يعني تحسبش غلط وتحاول ت- ت- تجيبها على مزاجك فيها هنا تحسب على لازم يكون مقفلة خمسين واربعين خمسينتين واربعينتين وك- ما- يبقى متقفلة على العدد يعني ما تجيش تحسب مثلا تقول مية وتمانين مية وتمانين تقوم ت- لو شلنا خمسين يبقى فيها حقة وبعدين الباقي مية وتلاتين طلع منه وبعدين عشرة ما فيهمش حاجة ما ينفعش يبقى لازم انا اطلعها بالظبط فيه المية وتمانين هتتأذن فيها اربعينتين وفيها خمسين دي يبقى طلع على دي حاجتها ودي حاجتها يعني بالحساب واعرفها تعرف شيء من من آه، من الزكاة طيب آه، الدليل بقى على اللي بنقوله ده كله بيقول لك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق كتب له حين وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطي يبقى هنا دي ده شيء قوي جدا ال- الاثر هنا هذا في صحيح البخاري انس يقول ان ابا بكر الصديق وجهه وجهه الى البحرين وقال له روح اجمع الزكاه منك وادي كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كتبه الينا اللي فيه هذه الفرائض عشان ما ننساهاش عشان ما ننساش هذه الفرائض ومكتوب فيها هنا انه من سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها يعني الانسان اللي هيأدي- صاحب المال لما يجي يطلب منه ادي كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لك ادفع الزكاه اذا طلبنا منك على هذا الوجه اديه اذا العامل غالى وطلب اكثر فيقول لك لا يؤديها ما تدبش حاجه هذا العامل لانه غير امين بيطلب اكثر من من سئل فوقها فلا يعطي الزياده في 24 من الابل فما دونها ها، في 24 من الابل فاقل 24 فاقل الصنف اللي هيخرج منها هيخرج ايه قال من الغنم من الغنم يبقى اللي عنده 24 جملا هيطلع عليهم اغنام مش هيطلع عليهم جمال لان ال- ال- الجمل يبقى كتير فطلع في الاقل من ذلك في كل خمس شاة في كل يبقى في خمسة عليه شاة عشرة شاتان خمستاشر ثلاث شاة عشرون أربع شياه لغاية أربعة وعشرين هم الأربع الشياه هنا ال 24 قلنا ال 20 فيها أربع شياه مش كده؟ وال 24 برضه أربع شياه. العدد الزايد على ال 20 ده يسموه أوقاص. أوقاص يعني اللي, اللي اللي ب- ب- ب- بطريقة تانية يقول لك ما بين الفريضتين. ما بين الفريضتين هذا صائد ما بي ما بيتاخدش عليه حاجة. يقول لك عندك خمس جمال الفريضة اللي بعد الخمسة العشرة، طب الأربعة اللي في النص معلومة وقص معلوش حاجة. وقص معلوش حاجة و- واحسبها على ذلك طيب قال لنا في الحديث فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض بنت مخاض اللي هي ناقة أنثى عندها سنة عندها سنة كأن أمها ماخض الآن يعني حملت سنة وحتولد الآن فإن لم تكن بنت مخاط إن لم تكن هنا التامة بمعنى إن لم تولد يعني إن لم تولد بنت مخاط فابن لبون ذكر يبقى كأن الأصل إخراج الذكاء إيه؟ أنثى فإذا ما وجدش هنعمل له إيه نطلع ذكرا بقى الآن في هذه الفريضة فقط فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى من 36 ل 45 فيها بنت لبون أنثى الفريضة هنا من 36 ل 45 يعني 10 فريضة 10 فإذا بلغت 46 ففيها حقة طروقة الفحل 46 فإذا بلغت 61 يبقى الفريضة اللي فاتت كان من 46 لكام؟ ل 60 كم واحدة؟ 15 اللي هنا العدد 46 47 لغاية 59 كل هذه فيها ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا فيها لو 46 إلى 60 فيها حق طروقة الفحل فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جزعة ودي الفريضة الوحيدة اللي فيها الجزعة ما بتتكررش الجزعة ما فيش حاجة اسمها ثلاث جزعات واربع جزعات ما فيش لكن اللي بيتكرر بنت اللبون والحق اللي بيتكرر فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنة لبون ودي أول الفرائض اللي بنكرر فيها من عند ستة والسبعين ستة وسبعين لغاية تسعين يبقى فيها اتنين بنات لبون بنت لبون إلى ستة فإذا بلغت 91 إلى 20 ومئة ففيها حقتان طروقتا الفحل حقتان طروقتا الفحل فإذا زادت على عشرين أو مئة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة إن هنا في الحديث يقول لك من بعد المية والعشرين أو احسب بقى بالعشرات العشرات مية وثلاثين مية واربعين مية وخمسين كل واحدة بتحسبها فيها كام أربعين وفيها كام خمسين على كل خمسين من الإبل حقة وعلى كل أربعين من الإبل بنت لبون طيب ده ال- ال- الكلام اللي ذكروا لنا في آه، الإبل سواء إن عنده الإبل كلها إناث ولا كلها ذكور م. فيها بنت لبون أو ما فيهاش م. هنا فرضنا عنده 100 جمل كلها حاجات سن كبير وكلها قوية فتنقولوش تشتري بنت ال- ال- ال- الفرض اللي عليك الآن عليك بنت لبون طلع بنت لبون على المال عليك حقتان طلع الحقتان ما عندوش في الجمل بتاعه حقتان يشتري حقتان ويخرجها إلا إذا شاء هو أن يخرج سن أعلى من الأشياء التي عنده ويكون إناثا كما ذكر يبقى كون إنسان عليه بنت مخاض يقول لا هنطلع حقة أنت حر هطلع جزعة أنت حر لكن المطلوب منك طلع السن الص- الصغير اللي يلزمك به عامل الصدقة إلا أن يشاء هو أن يخرج شيئا أكبر من ذلك طيب آه، أظن ال- حفظ الأعداد كده خلاص استويته كده ها ولا عايزين تكملوا تاخدوا بقية ال- الأنصبة ها نكمل بعد العشاء ولا كفاية عليكم النهاردة كفاية كفاية كده النهاردة يلا أقم الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك